ارتقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حالكم مع الله حقيقة كلما قلت وأنا أستشعر أحوال إخوتي وأحبتي في مصرنا العزيزة أسأل الله أن يفرج عنا وأن ينشر الأمانة على بلادنا وبلاد المسلمين وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويرد كيد الكائدين وأذى المؤذين اللهم أحبط مخططات المجرمين نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم كلما هممت أن أقول ذلك قال لي إخواني إحنا نسمعك في أماكن كثيرة لا تخطب إخوانك في مصر فقط وأنا أرى أننا كلنا بحاجة إلى أن نقول في مثل هذه الأحوال في كل مكان كيف حال قلبك مع الله الكل يشرب من نفس الكأس شريرين يريدون ألا تهدأ الأمور وأن تسير البلاد إلى مقدرات الخير في كل مكان ولذلك في خطبة الجمعة قبل السابقة تكلمنا عن توصيف هذا الوضع إنه صراع صراع على دنيا وقلت أن الأمم تعبر مراحل في طريق حياتها تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة تنتقل من الظلمات إلى النور حين أوحى الله إلى سيدنا موسى عليه السلام أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وأوحى الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج, لتخرج الله الذي لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم فالأمم تخرج في البداية من الظلمات إلى النور ثم إذا خرجت الأمم إلى النور وهي لم تتعود النور حصل لها شيء من التيه والتوهان تفضل الأمة تايهة تايهة وخصوصا قلنا الكلام ده تحديدا لما الأمة تبقى زي أمتنا زي أمة مصر لما ربنا أكرم أكرم بنو إسرائيل وأغرق فرعون ونصرهم بآية من آيات الله لما قال لهم بعدها ادخلوا الأرض المقدسة جاهدوا قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا اتعودوا أن أن يأتيهم التمكين بالمعجزات فأرادوا معجزة ثانية فلما رفضوا كتب الله عليهم التي هو ده الحاصل وهي دي المرحلة الأمة كانت تحتاج لما أنعم الله عز وجل عليها بأن مر بها مرحلة كانت تحتاج في المرحلة التي تليها وقفة جهاد جهاد بكل القوة ليه تمكين للتمكين لشرع الله لما تخاذلت الأمة وتصارعت على المناصب وعلى المراكز وعلى المال وعلى الشهرة وعلى وعلى طبتوه بقى حصل هذا التيه وهذا الصراع إصراع على الدنيا وانتوا عارفين بني إسرائيل بقى في خلال فترة الديه فترة التيه واللي حصل لهم لدرجة أن أخرج لهم عجلا جسدا له خوار قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي الشاهد في وسط التيه ده يا عم وليد بتبتسم على إيه مالك مبتسم للحياة في وسط التيه ده بقول لك حال قلبك مع ربنا إيه أردت أن نخرج من الملأ الأدنى إلى الملأ الأعلى القرب ولكي لا نتيه في الطريق إلى الله نعود فنقول احنا في مدارج السالكين عبرنا منزلة اليقظة والفكرة والبصيرة ونحن في منزلة العزم الآن نحن في منزلة العزم منزلة العزم تحقيق القصد طوعا أو كرها وقلنا له ثلاث درجات الدرجة الأولى إباء القلب أن يخالف العلم بشيم برق المراقبة وبدأنا نتكلم عن المراقبة قلنا في المراقبة دوام ملاحظة المقصود وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى مراقبة الحق في السير إليه على الدوام مراقبة الحق في السير إليه على الدوام بين تعظيم مذهل اتكلمنا عن ربنا وسرور بائس واتكلمنا عن الفرح بالله و مدانات حاملة وبدأنا نتكلم يا عم محمد قرب لي وافهم اللي بقول عليه مداناة قرب لما اتكلمنا عن مداناة اللي هي القرب من الله وبدأنا نتكلم عن منهج عملي للقرب من الله خطة منهجية للقرب من الله ازاي اقرب من ربنا خطة منهجية الخطة دي من 12 خطوة خطة منهجية للقرب من الله وبدأنا نرسم الخطة دي واحد ان يشتهي قلبك القرب يبقى نمرة واحد ايه مش ان اقول لك صلي صوم لا لا لا الاول ان قلبك يشتهي يتمنى يحب يستشرف يتشوف قلبك ان يرى الله هذا من قلبك ان ربنا جل جلاله يشوف من قلبك ان قلبك نفسه يقرب من ربنا من اتنين ان تعرف الله اول طريقها ان تعرف الله انك تعرف ربنا ثلاثة ان تهتدي اليه طريقا يوصلك إليه ووصفنا بقى الطريق وصف تام طريق واسع جدا وقلنا ان ده مقتضى كلمة الصراط الصراط لازم يبقى واسع يساعي الناس كلها واسع جدا طريق لاحب يقولوا عليه ده مقتضى كلمة الصراط الصراط يعني واسع واسع قوي لدرجة وسعه يساعي الناس كلها اللي ماشي راكب عربية كارو ماشي على رجليه في طريق للمشاة ماشي على رجليه راكب حمار او بغل راكب فرس راكب سيارة ضعيفة راكب سيارة سريعة راكب طيارة راكب صاروخ الصراط يسع كل دول واحد بيقوم بالفرائض فقط مسلم ما عندوش اكتر من كده قال لي سيدنا النبي والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص هو ما عنديش اللي هم اربع ركعات الظهر يا عم الحاج في سنة قبلية وفي سنة بعدين هم اربع ركعات الظهر الرسول قال افلح وابيه ان صدق يبقى الطريق ده كله كل الناس دول واصلين هيروحوا الجنة عشان كده ناس بتستغرب قوي قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه اصطفينا ظالم اه ماشي على رجليه بيقوم ويقع بس على الطريق بينام ويصحى بس على الطريق ادام على الطريق قول يا يبقى هيوصل على الطريق ماشي لكن اللي مش هيوصل ابدا اللي ماشي بعيد عن الطريق اللي ماشي عكس الطريق واتكلمنا بقى على ايه سير المقعد وسير المقيد وسير صاحب الدابة الجموح التي إذا مشت خطوة إلى قدام مشت خطوتين إلى خلف يبقى اتنين تهتدي إليه طريقا ممكن واحد طريق ربنا القرآن واحد طريقه لربنا العلم واحد طريقه لربنا النفقة ده الكلام ده بعد اتمام الفرائض الكلام ده في النوافل ده الكلام ده اللي بيسرع مشيه واحد انك تحب الطريق القرب تحب القرب وتشتهيه اتنين تعرف ربنا تلاتة تعرف طريق لربنا اربعة ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخرة يتعلق قلبك بالاخره الجمعه اللي فاتت امبارح هتذاع الخطبه النهارده ان شاء الله الساعه 12 ونص باذن الله تعالى بعد ساعتين يعني ان شاء الله امس كنا بنتكلم في تعلق القلب بالاخره نظره الرباني الى الاخره فقلنا ان اول حاجه في نظره الرباني للاخره ان يرزق الاخلاص لان الاخلاص الا تنتظر جزاء في الدنيا بل تطلب الجزاء في الآخرة قلنا إيه إذا كانت نظرة الرباني إلى الدنيا أن الدنيا دار دار ابتلاء وليست دار جزاء إذا كنا نعرف كده أن الدنيا دار ابتلاء مش دار جزاء وأن الآخرة دار جزاء دار نعمة أن ربنا سبحانه وتعالى أنعم على أهل الآخرة في الآخرة بالجزاء أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار يبقى الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء الرباني إذا كان رجل الآخرة يبقى ما بيطلبش جزاء على عمله في الدنيا عشان كده الصحابة لما بيعوا سيدنا النبي اشترط لربك ولنفسك ما شئت اشترط فما لنا إن فعلنا ذلك قال الجنة فيش حاجة في الدنيا لم يعد أحدا بشيء في الدنيا الجنة الجنة الجنة والجنة فقط إذا كان الرباني عارف أن جزاؤه في الآخرة مش في الدنيا عمره بقى ما يشتهي في الدنيا مصلحة مش بتاع دنيا هو مش مستني منصب ولا فلوس ولا حب الناس حتى ولا احترام الناس ولا العلو على الناس هو مش عايز حاجة خاص هو يريد الجنة والجنة دي مش في الدنيا في الآخرة يبقى في الدنيا دي لا ينافس في عزها ولا يأنف من ذلها يبقى رابعا أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة خمسة أن ينجذب القلب بكليته إلى الآخرة وأحوالها فيزهد في التعلقات الفانية قلنا امبارح في خطبة الجمعة برضو كلمتين مهمين قوي بالله عليكم الذي يريد الفردوس يريد الفردوس الأعلى من الجنة الذي يريد الفردوس الأعلى من الجنة الفردوس الأعلى من الجنة زي ما أخبرنا سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللي يرغب في الفردوس الأعلى من الجنة الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقف الفردوس عرش الرحمن السقف الفردوس مقبب قبة عرش الرحمن اللي نفسه في الفردوس انت نفسك في الفردوس طب احلف انا عايز قلبك دلوقتي قلبك الله يرى من قلبك انك تشتهي الفردوس بالله عليك لو واحد يشتهي الفردوس يعني يبص كده يرى عرش الله طيب ده يطمع انه يبقى وزير ولا امير ولا غفير انا مالي يا عم انا عايز الفردوس وخصوصا انه عارف ان دي فتنه وانها ممكن تحول بينه وبين الفردوس يبقى بالله عليكم اذا تعلق قلبه بالاخره وما فيها فزهد في التعلقات الفانيه قام بقلبه شاهد من شواهد الآخرة إن الآخرة دي في الجنة قعدته هتبقى مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم الخليل وسيدنا موسى الكليم وسيدنا عيسى روح الله وسيدنا داود مزمار آه تؤول معه الجبال إذا كانت قعدته مع دول في الفردوس الأعلى يشتهي بقى يقعد مع مين في الدنيا ردوا علي قولوا قولوا لي انتوا اللي هو حاطط في دماغه ان هيقعد مع سيدنا النبي في الفردوس وسيدنا ابراهيم الخليل طيب يرضى يقعد مع مين يقبل يقعد مع مين عايز يشوف مين يأنس بمين اذا كان هو عايش المعنى ده دلوقتي قام بقلبه دي كانت خمسة ستة بقى النهاردة عشان نخلص ستة النهاردة الدأب في تصحيح التوبة الدأب في تصحيح التوبة آه يا إخوة والله أنا بحبكم في الله إخوتي أحبتي المسلم لازم يبقى عارف يقينا إنه خطاء دايما أقول كده يا جماعة سامحوني أنا غلط بغلط خلوا بالكم مني إذا شفتوا مني غلط نبهوني قولوا لي كده غلط وأنا أتوب لازم تبقى على يقين من كده إن غلط أنت بتاع غلط مخلوق غلط وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الجهول يعني غلط بيغلط كل ابن آدم خطاء ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب الآيات والأحاديث بتقول كده إن ابن آدم غلط حتى الأتقياء ح... الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم لما تعتقد انك انت غلط مش متعمد الغلط لكن زي ما قلت كتير كل واحد منا له ذنب ولا ذنبين بيتكعبل فيهم كل يوم اه بيتكعبل بس عايز اقول ايه ان في ناس يا عم حماده بيتكعبل في ذنب ولا ذنبين كل يوم وفي ناس بيتكعبل في 3 3 4000 ذنب كل يوم في فرق بين اللي بيتكعبل في ذنب ولا ذنبين وفين اللي وبين اللي مصر على 10 15 ألف مش كده يا في فرق بين اللي بيتكعبل في 3 4 5 ذنوب كل يوم وبين اللي بيمكر على الله بيتفنن في فعل السيئات يدخنها كده ولا كده ولا كده بيتفنن في البحث وراء الشهوات عشان كده قلنا ايه الدأب في تصحيح التوبة ده وده وده وده وده الكل محتاج ورا الذنوب دأب ورا الذنوب عشان يمحوها قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تزيد صلاة على النبي بقى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها والشيخ الإسلام ابن تيمية له ملمح ظريف في الحديث ده لما قال إيه وأتبع السيئة الحسنة ليه قدم ذكر السيئة قبل الحسنة واتبع السيئة الحسنة قال لأنك إذا فعلت سيئة وأردت التوبة منها فقال إيه أتبع السيئة الحسنة يعني أدي السيئة هات الحسنة بعدها فقيها لأن الماء الطاهر إذا مر على الماء النجس طهره بدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي صبوا عليه صبوا ايه عليه عليه صب عليه نشن إن انها تنزل عليه تحديدا بالظبط تبقى عليه صبوا عليه يبقى الذنب لازم يجي على الذنب نفسه حسنة تعدي عليه تنظفه صبوا عليه أتبع السيئة الحسنة السيئة الحسنة تمحوها عشان كده بقول لك الدأب في تصحيح الدوبة إنك أنت وراها أقوم آه عايزين نتكلم عن التوبة فعايز أكلمك عن التوبة شوف بقى إزاي آه إن الإنسان في الأصل ماشي ربنا إنسان ماشي أهو ماشي ربنا انت شايفين السلم ده انسان ماشي ربنا اهو ماشي على الطريق على الصراط المستقيم ودي المدارج اللي هيتدرجها يصعد درجة درجة عشان كده انا قلت قلت ايه يا عم ال... يا عم ال... قلت ايه يا عم يا عمنا قلت ان ان الانسان في الدنيا دي مش بي مهمة دي قبل ما اتكلم عن التوبة قلت الانسان في الدنيا دي مش بيصلي ويصوم وخلاص ويبقى عمل اللي عليه لا ده هو كل ما يصلي صلاة يطلع درجة كل ما كل ما يتحرك حركه يظهر في النور اكتر ماشي يا عم محمد بمعنى ايه ان الانسان اللي هو بيصلي الصلاة دي بترفعه درجة قال استغفر الله رفعته درجة يبقى هو ماشي ربنا يا عم محمود خلي بالك معايا ربنا ينور قبر ابوك وابويا وموتى المسلمين ها الانسان وهو ماشي ربنا جل جلاله طول ما هو ماشي بيترفع درجات السلم اهو يطلع درجة درجة درجة درجة درجة طالع لربنا جل جلاله ماشي هو ماشي لربنا جل جلاله وبعدين فجأة خطفوا الشيطان هو كان ماشي على الصراط المستقيم خطفوا الشيطان ومشي في الضلمة تاه وضاع وبقى في الضلمة وهو ماشي في الضلمة ماشي في الضلمة ماشي في الضلمة برضه هيلاقي ربنا ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب برضه راح لربنا وهو ماشي راح ربنا بس وصل غلط وعلى فكرة احنا قلنا ايه هو ماشي في الطريق الشيطان هدفه شمال بعيد عن ربنا هو دلوقتي علشان يروح لربنا صح يعمل ايه لازم يتوب يتوب يعني ايه تاب في اللغة يعني راجع يبقى على قد الخطوات اللي مشيها غلط لازم ايه يرجعها صح وهو عشان كده ده معنى كلمة تابة يرجع تاني ولما قلنا هنا فوجد الله عنده فوفاه حسابه برضه لو رجع هنا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فوجد الله فوفاه فوفاه حسابه والله سريع الحساب وجد الله عنده فوفاه حسابه وهو سريع الحساب ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ها يجد الله غفورا رحيما هنا هنا هتروح منه فين لا ملجا ولا منجا من الله ها الا اليه الا اليه لذلك بنقول التوبه هي الرجوع انه يرجع الدأب في تصحيح التوبه جبنا كلمه الدأب في تصحيح التوبه ليه لانها بتحتاج جهد انه حدف يمين حدف شمال لازم ايه يرجع لازم يرجع يرجع يرجع يرجع مرحله الرجوع دي معاناه معاناه عشان يرجع تاني ليه لان انت عارف مشي غلط وراجع اتقل حاجه في الموضوع قضيه الرجوع ان هو يرجع تاني ديت عمل شاق تقيل صعب على النفس يشق جدا على على نفس الانسان ان هو يرجع بعد كل اللي مشيه ده في الغلط وهو راجع بتتناوشه كل الافات نفسه بتشده لورا والشيطان بيشده لورا واصدقاء السوء بيشدوه لورا وكله بيشده الناحيه الثانيه عشان كده الرجوع بقى صعب جدا طيب نعمل ايه الدأب في تصحيح التوبة ازاي واحد القيام بالتوبة تصحيح التوبة وقيام أركانها في قلبه تصحيح التوبة وقيام أركانها في قلبه لا وضح أكتر عايزين نتوب حاضر حاضرين إذا فكر بقلبه في سوء ما يصنع احنا قلنا كتير يا عم محمد أول التوبة النظر أول التوبة إيه؟ النظر إن الإنسان يقف أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك وإتيانها فإنه سبحانه لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا المشكلة الكبيرة يا عم أحمد إن الناس ما عندهاش وقت تنظر هو بيغلط تقول له توب استغفر الله العظيم وخلاص عشان كده بيرجع يغلط تاني بكرة لا ده بيغلط دلوقتي حالا بعد ما يقول توبت فالكلام ده خطر في حقه يضيعه والتلاعب بالتوبة ان الانسان يقول تبت ويرجع وتبت ويرجع وتبت ويرجع وتبت ويرجع يجلب مقت الله بيلعب بالتوبة لانه لما قال تبت ما تبش قال تبت هو عازم على الفعل قال تبت هو مقيم على المعصية بيجلب مقت الله ده غير اللي يقول تبت بقيام اركان التوبه وبعد كده يغلط تاني ده ان شاء الله يبقى حبيب الله التوابين لكن احنا بنتكلم على اللي بيقول توبت بيلعب توبت بيهرج توبت كلام ولم يقل بأر... ولم يقم باركان التوبه ازاي يقوم باركانها اهو واحد ان يفكر بقلبه في سوء ما يصنع ويبصر ما هو عليه من قبيح الافعال ويستحي من رؤيه الله له على هذا الحال ماشي الكلام ينفع الكلام ده كده يا عم الحاج ان الانسان اول حاجه افكر انت قاعد قدام التلفزيون بتشوف حاجه مش كويسه كليب اغنيه نس... نساء كاسيات عاريات بتتنطط بتخبط انت قاعد تشوفها وعارف ان ربنا شايفك ناظر اليك يعلم ما انت عليه دي نمره واحد في... فيجلب ذلك لك الحياء من الله يعني يا ولد ربنا اداك عينين تقوم انت تعصي بهم وتخالف امره وهو الذي قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم طب ربنا قال كده وانا اعمل كده فتسنح في قلبه اراده التوبه والاقلاع عن قبيح المعاملات فيمده الحق جل جلاله بتصحيح العزيمة والأخذ في جميل الرجعة ما هو ربنا جل جلاله اسمه الطيب قال إن رحمتي سبقت غضبي وإن عفوي سبق مؤاخذتي حديث القدسي ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فلذلك إذا رأى الله من قلبك العزم على التوبة أمدك قال الله ثم تاب عليهم ليتوبوا فهو المعد وهو الممد منه الإمداد ومنه القبول فيأخذه التأهب لأسباب التوبة كان أحد السلف يقول إيه إنما إنني دائما أسأل الله أن يرزقني شهوة التوبة ان ربنا يرزقنا ان احنا نشتهي التوبه نتمناها نريدها فاول ذلك اول حاجه في سكه التوبه هجران اصحاب السوء تغيير سله الراجل اللي قتل 100 نفس اول حاجه قالها له العالم ان قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم هم الذين أصحاب السوء الذين يحملونه على رد هذا القصد ويشوشون عليه صحة هذا العزم أول حاجة يعملها إنه يغير الشلة يغير بيئة المعصية قلناها كتير إن في ناس محتاج يغير شغله لأن شغلانته دي هي اللي جايباه جايبه له الكافية هي اللي بتجره للمعاصي شلة السوء اللي محيطة بيه عن طريق عمله أو عن طريق سكنه أو عن طريق آه، معارفه آه، شهواته الشلة دي شلة الشغل أو شل أو شل ش- بيئة الشغل أو بيئة السكن أو بيئة القهوة والنادي وال البيئات ديك السيئة هي اللي بتجره للحرام عشان كده بقول لكل الاباء اللي بييجوا يقول ابني هيضيع ابني قول انقل من ال من الم- من المكان اللي انت فيه من السكن اللي انت فيه الامر مش سهل كده انا عارف انه مش سهل لكن زي ما الامر صعب اصعب منه ان ابنك يضيع انقل السكن وتخلص من التليفونات والكمبيوترات والنت غير البيئه اللي هو عايش فيها وازرعه في بيئة صالحة يكون صالحا إن شاء الله وهذا لا يتم إلا بالمواظبة على المشاهدة التي تزيد رغبته في التوبة يعني إيه؟ مش هيحصل كده ولا هيقدر على كده إلا إنه يشوف صالحين يشوف حاله تزهده في اللي هو فيه حاله تستفزه وده اللي احنا بنقول عليه بقى في تربيه الدعاء وفن الدعوه الابهار ان سي- سيدنا آه، سليمان لما كان بلقيس عندها عرش عظيم عمل لها صرح اعظم من عرشها فلما انبهرت قيل لها ادخلي الصرح فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن سا- عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير ده صرح إزاز بتعملي إيه مش مية إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هو ده اللي أنا عايز أنقل ابنك منه إن ده آه هيروين ولا ده آه بانجو قول له طب تعالى دوق معايا سجدة بقى ازاي ادوق سجده دخلوا مسجد فيه الس... السداد الناس اللي هم عليهم نور وبهاء العباده ينبهر مش ده اللي حصل برضه لما سيدنا يوسف دخل السجن الاثنين اللي قاعدين قالوا انا نراك من المحسنين البهاء والنور والهيبة دي والجمال والروعة دي والبيئة الإيمانية في مساجد كده حتى لو خص تدخله تحس ان جسمك في مساجد كده بالناس اللي فيها بالملائكة اللي فيها بالمؤمنين من الجن اللي فيها مسجد تحس فيه روح فيه نفس الشاهد ايه ان عشان نقول له نمرة واحد ان الله اعانك على التوبة غير سلة عشان يستمر ياخد درجة كمان في الدأب في تصحيح التوبة ان هو يشوف يشوف حاجة تثبته وتشجعه على التوبة وتوفر داعي- دواعيه على إتمام ما عزم مما يقوي خوفه ورجاءه عند ذلك تنحل من قلبه عقدة الإصرار يبقى خطوتين يا عم الشيخ محمد وتنحل من قلبه عقدة الإصرار الخطوة الأولانية تغيير سلة والخطوة الثانية أن يرى أن يشاهد البيئة الإيمانية آه، فيقف عن تعاطي المحظورات ويكبح لجام نفسه عن متابعة الشهوات فيفارق الزلة في الحال ويبرم العزيمة على ألا يعود إلى مثلها في الاستقبال فإن مضى كمان خطوة قدام ونفذ بمقتضى عزمه فهو الموفق وإن نقض التوبة مرة أو مرات وتحمله إرادتها على تجديدها فلا ينبغي أن يقطع الرجاء في وجه الله سبحانه وتعالى فك- فإن لكل أجل كتاب هقول لك حاجة مهمة أوي خلي بالك معايا حاجة مهمة حاجة خطيرة إن ممكن الإنسان يغلط ويشتهي التوبة يتوب وبعدين يغلط تاني ويشتهي التوبة يتوب الراجل قاتل المئة نفس ده قتل 99 ولما راح يتوب وقع في نفس الذنب قتل الراجل برضه وقع في نفس الذنب ذنب القتل ومع ذلك برضه يريد ان يتوب ماشي انت بالك ازاي ممكن كده بس هيجي وقت مش هيبقى عايز يتوب هتنزع من قلبه شهوة التوبة قال أحد السلف تركت العمل مرات وهو يعود إلي ثم تركني العمل فلم أعد إليه هي دي إن الخطر أن يتركك العمل إن قدر العمل يصرف عنك أنت دلوقتي شغال وممكن تكون كسلان وعمر الخدمة ما كانت 8 من عشرة الخوف لا يتركك العمل انت بتترك العمل والعمل بيجري وراك مرة واثنين وثلاثة وخمستاشر وخمسة وثمانين وثمان تلاف وخمسمية ماشي بس هيجي وقت يتركك العمل وإذا تركك العمل لا يعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أحسني جوار نعم الله عليك فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود إذا راحت يا عم وليد مش هترجع تاني طول ما انت ربنا جل جلاله بيكرمك ماشي الكلام إذا ترك المعاصي وحل عن قلبه عقدة الإصرار وعزم على ألا يعود إلى مثله عند ذلك يخلص إلى قلبه صادق الندم على ما سلف هي دي الخطوة الثالثة الأولانية هيترك ال- يغير الشلة التانية انه هيشاهد بيئة الطاعة التالتة اذا شاهد بيئة الطاعة وغير بيئة المعصية يحصل في قلبه ندم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وده غالبا اللي ابن القيم بيسميه ان طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات طغيان المعاصي ان العاصي اذا ربنا قدر له التوبه وشاف التائبين ساعه ما يشوفهم بتحصل في قلبه حزن على ما فرط في جنب الله الندم على ما فاته يعني إيه، لما عبد الله بن مبارك رحمه الله كان ماشي في طريقه تلاميذه فلقيه رجل كان معروفا بادمان الخمر فلما راى الشيخ اقبل عليه وجعل يمرغ وجهه في لحيه الشيخ ويبللها بدموعه الراجل السكير ده اترمى في حضن الشيخ وقعد يبكي ويمرغ دماغه في لحيه الشيخ ويقول ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي يا شيخ فهش له الشيخ وتباكى له وطيب خاطره ودعا له فلما مر عاتب التلاميذ الشيخ قل يا شيخ ده سكير ده مدمن خمر ده مجاهر بالمعصية تعمل معاه كده ده بدل ما تديله قلمين وتطرده فقال لعله حين رآنا وقع في قلبه ما يحبه الله ووقع في قلبنا ما يكرهه الله لو الراجل ده لما شافنا انكسر وقال شوف الناس الطيبين شوف الناس النظاف شوف الناس بتوع ربنا فانكسر قلبه وده ربنا حبه منه واحنا اول ما شفناه شفنا نفسنا بقى لا قرف ناس تعل ده مش ما, ما, ما بيفهمش فالكبر اللي حصل ده بيكرهه ربنا فصار قلبه في شيء بيحب ربنا وقلوبنا في شيء فيها شيء بيكرهه ربنا في اللحظة دي لعله هو أفضل مننا في اللحظة دي لحظة انكساره وكبرنا هو ده إذا انتقل من بيئة المعصية ودخل بيئة الطاعة حصل في قلبه ندم ويأخذ في التحسر على ما صنعه في أحواله وارتكبه من قبيح أعماله فتتم توبته وهي الإقلاع فارق ال فارق الشلة والعزم شاف الطيبين والندم حصل اهو يبقى تمت التوبة واستبدل بمخالطته العزلة وبصحبته من إخوان السوء التوحش عنهم ودأب في تصحيح التوبة بأن يتبعها العمل الصالح إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الشرط أن يعتنق في عموم أحواله الصدق صدق التأسف يمحو بصوب عبرته آثار عثرته أن يمحو بصوب عبرته آثار عثرته إن تبقى دموعه نازلة على معاصيه تش تش تش تطفئ نار قلبه نازلة من عينيه وأن يمحو بصوب عبرته آثار عثرته ويأسو بحسن توبته كلوم حوبته يأسو بحسن توبته كلوم حوبته إن حوبته اللي هي المعاصي والذنوب والأخطاء حوبة تكلم قلبه تكلم يعني تجرح كلب الله أعلم بمن يكلم في سبيله يعني يتعور يتجرح يتشدخ كلوم حوبته يبقى تبدأ صدق التوبة يداوي هذا ويعرف من أمثاله بصدق رجوعه ويسد ويستدل على صحة حاله بنحوله يبدأ بقى يخس وينكسر ويبان عليه ولن يتم له شيء من ذلك إلا بعد أن يرضي الملك فيصبح عليه غير غضبان هي دي مش هيتم لك التوبة إلا لما ترضي الله ان ما يبقاش غضبان عليك جل جلاله طول ما انت عاصي غضبان عليك كل ما تزيد معاصيك تقودك الى المقت كل ما تتوب وتخلف كل ما يغضب عليك اكتر حلك انه يرضى رضاه الا تعصاه واذا عصيته فاصدق في التوبه اليه هو ده اللي احنا بنقوله في ان الانسان يصدق في التوبه آه واحد دلوقتي بيقول لي ما انت قلت ان الانسان خطاء انا غلط بغلط كتير اعمل ايه توب طب ما انا هتوب وانا عارف ان انا هغلط توب واعزم انك ما تغلطش يحيى بن معاذ الرازي قالها حلو قوي قال ايه قال الهي وسيدي لا اقول تبت ولا اعود لما اعرف من خلقي ولا اضمن ترك الذنوب لما اعرف من ضعفي ثم اني اقول لا اعود لعلي ان اموت قبل ان اعود لازم اقول انا مش هرجع للذنوب ابدا يا رب لن اعود انت هتعود ما يمكن اموت دلوقتي وما اعودش قبل ما اعود هو انا بقول ان الانسان بيعمل يتوب وبيعود بعد دقيقه بعد ساعه بعد اتنين يمكن يموت في خلال الساعتين دول قول لن اعود تبت ولن اعود وبعد كده اذا وقعت توب تاني وقول لن اعود واعزم واندم وغير الشله ورد المظالم واتبعها بعمل صالح وبعدين وقعت توب تاني واعمل كل دول تاني لانهم قالوا الاستغفار من غير اقلاع توبه الكذابين وشر الكذب الكذب على الله قالوا ايه العبد اذا خرج الى الله على اي اصل يخرج اما توب اتوب على اي اصل قالوا على اصل الا يعود الاصل ايه الا يعود الى ما منه خرج ولا يراعي غير من إليه خرج ويحفظ سره عن ملاحظة ما تبرأ منه خد التلاتة دول وما تنساهمش حياتك واحد إذا خرج إلى الله خرج على أصل ألا يعود إلى ما منه خرج تبت من السجاير ولو اتقطعت حتت مش هرجع السجاير تاني انتهينا حس انه متضايق حس بخنقه في صدره بتجيله حاله كريزه تشنج مش هرجع ما جعل الله دواء امتي فيما حرم عليه انتهينا كان بيحب واحده في الحرام كان بيتوب يعني ما يرجعش تاني ابدا الاصل على الا يعود الى ما منه خرج ولا يراعي غير من اليه خرج كنت جايب لكم النهارده الليله دي حراسه القلوب 15 نقطه كيف تحرس قلبك من الغزو الخارجي منها دي ألا يراعي غير من إليه غير من إليه خرج لا راعي ناس ولا منصب ولا جاه ولا فلوس ولا بشر ولا شهوة ولا نفس ألا يراعي إلا الله ثلاثة يحفظ سره عن ملاحظة ما تبرأ منه ما تتلفتش احفظ سرك يعني باطنك يعني قلبك يعني خواطرك عن ملاحظة أنا تبت اللي اللي أنا تبت منها ديك بقى المعصية اللي أنا تبت منها دي كترت قلت بقت في إيد راحت جت قربت بعدت أنا مش خلاص انتهي انتهت بالنسبة لي ما عادش في أي ارتباط ولا تعلق بيها أن يحفظ سره عن ملاحظة ما تبرأ منه قالوا هل لمثل هذا من علامة في علامة الواحد لو حصل التلاتة دول يلاقيها وأنا قلت كده إن ده عهد عليا دايما إن أقول لك المنارة إنك لما تعمل كده دليل دي إيه إنك تشوف إيه إنك تلاحظ إيه انك تلاقي ايه هل لذلك من علامة قالوا اه ايه هي العلامة وجود الحلاوة في المستأنف عوضا عن المرارة في السالف واضح ولا ترجم واضح طب ما ترجم تدفع كام صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني الإنسان لما يسيب معصية معينة بيبقى سايبها وهو متمرر غصب عنه حاسس بمرارة في ترك ما يشتهي قالوا علامة التلاتة دي ألا يعود إلى ما منه خرج ولا يراعي من غير من إليه خرج ويحفظ سره عن ملاحظة ما تبرأ منه علامة التلاتة دي وجود الحلاوة في المستأنف عوضا عن المرارة في السلف انه بعد ما يسيبها وهو حاسس بمرارة الترك يلاقي حلاوة في الطاعات تعوضه عن مرارة الترك عشان كده قالوا من علل التوبة التفات القلب الى الذنب الفينة بعد الفينه وتذكر حلاوة مواقعته دي علة انه تاب من انه يشوف الافلام بالليل وهو قاعد مرة بالليل كده يقول يا سلام لو فيلم بقى دلوقتي ادم قال كده وافتكر حلاوة اللي فاتت دي علة في طريق توبته ما تابش يبقى كده حبطت توبته عله امال ايه ان هو بالليل قام يصلي ركعتين فسجد قال الله ما احلى ما انا فيه عما كنت فيه يا رب تب على المسلمين وهاتهم للحلاوه دي يحس بحلاوه ما هو فيه ونكارة ما كان فيه فيدعي بقى على اللي كان السبب او يدعي له بس يبقى نادم وحزنان ومتألم من اللي فات وحاسس بحلاوة اللي هو فيه كان نفسي ان احنا نكمل ال 12 خطوة النهاردة خلصنا ستة المرة اللي فاتت ايه اللي جرى في الحلقة دي خلصت بسرعة وعم طارق بيقول لي خلص الله يهديه ويتوب عليه ف... واحنا ما قلناش الا حتة واحدة اللي هي التوبة بس هي التوبة تستاهل التوبة قضية واكثر الناس لا يعرفون التوبة للأسف الشديد كلامه خلاص تب تب كلام لكن يتوب صح نادر عشان كده عايزك تسمع الحلقة دي مرة واثنين وثلاثة وخمسة وخمستاشر من على موقعنا الربانية او على موقع الرحمة رجعها وعيدها تاني وسجلها وشوفها وبحضرها على الناس علشان نريد للناس جميعا ان يتوبوا الدأب في تصحيح التوبة وذلك بثلاثة اشياء دوام التوبة بأركانها اثنين القيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة ثلاثة ترك المنهيات الظاهرة والباطنة ترك المنهيات المعاصي العينين ومعاصي الأذنين ومعاصي اللسان ومعاصي اليدين ومعاصي الرجلين المعاصي الظاهرة والمعاصي الباطنة ترك الكبر والغرور والعجب معاصي القلب معاصي الخواطر والدماغ والفكر وال... ترك المعاصي الظاهرة والباطنة بطردها بعمل الطاعات الظاهرة والباطنة الثبات على التوبة ألقاكم إن شاء الله في اللقاء القادم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار